موسى النبي حكاياته موجودة في سفر الخروج واللاويين والعدد والتثنية يعني أربع أسفار كبار وطبعا موسى ده شخصية يعني أكثر من عظيمة يعني وهو الملقب ب يعني رئيس الأنبياء يسموه هحكي لكم لغاية سن التسعين من عمره وبعدين ناخد موقف وهو راجل عجوز في سن التسعين موسى النبي ولادته كانت ليها قصة ان في الوقت اللي اتولد فيه كان في حكم اعدام على كل الاطفال الذكور اتولد في مصر وكان العبرانيين اليهود مستعبدين في مصر وكانوا بيتذلوا وابتدوا يصرخوا لربنا عشان ربنا ينجيهم وكان بقالهم حوالي 300 سنة في مصر من ساعة ما يوسف دخلهم مصر كان فات عليهم زيادة عن 300 سنة اتولد موسى من أب وأم عندهم إيمان شديد ورفضوا ان هم يسلموا الولد للسلطات او يموتوه احتفظوا بيه ثلاث شهور وبعدين آه لقوا مش هيقدروا يحتفظوا بيه اكتر من كده امه عملت قصة السبت دي وحطته فيه ودهنته بالحمر ورمته في المية وسابته آه يعني منه لربنا كده فلما سابته في المية ابنة فرعون لقطته بتدبير إلهي وعجبها قوي شكله كان جميل قوي فحبت تتبناه فجت مريم أخته بسرعة تقول لها أجيب لك واحدة ترضعه فراحت جابت أم موسى عشان ترضع موسى و... وتقبض فلوس كمان على رضاعة ابنها و... وأم موسى شافت بعينيها عمل ربنا العجيب إنها رجع لها ابنها تاني بعد ما سابته يموت في المية ورجع لها ابنها حي وكمان بقى ابن ابنة فرعون او ابن الملكة فالعرف الاخر يعني بقى له نسب اخر او انتساب اخر اشارة الى ان الانسان لازم يتولد من المية ويبقى ابن الملكة بعد كده يعني ابن الكنيسة كبر موسى بعد كده في بيت فرعون وتعلم كل حكمة المصريين ولما كان سنه أربعين سنة أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون رفض التسمية دي ورفض العز ده وقال عنه بولس انه فضل ان يذل مع شعب الله من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية فموسى حب يقوم بمهمة الخلاص ويخلص شعبه فما فكرش طبعا يسأل ربنا ايه دوره ويبدو ما كانت علاقته بربنا لسه سطحية بالرغم ان هو كان له ايمان فطري مستلمه عن امه مسك واحد مصري موته لما شافه بيعتدي على واحد عبراني وتاني يوم حب يصلح اتنين عبرانيين على بعض فواحد قال له انت هتموتني زي ما موت المصري ساعتها موسى حس بالفشل وعرف انه فرعون مش هيسكت له وهيتحكم عليه بالاعدام فهرب وبدأت أربعين سنة تاني من حياة موسى هروب وفشل وإحباط ويأس وبعد العز اللي كان في مصر كأمير بقى راعي أغنام في الصحراء طول النهار مع غنم وهو ماشي يعني غلبان في الصحراء وصل سنه 80 سنة وحصل اللقاء الأول مع الله كان بعيد جوه البرية وطلع على جبل كده وشاف منظر غريب شده راح ناحيته شاف عليقة تشتعل بالنار ولا تحترق العليقة دي اللي هي شجرة موجودة لغاية دلوقتي في سانت كاترين يعني ولما قرب طلع صوت من العليقة يقول له يا موسى موسى اخلع عن عليك لأن الأرض اللي انت واقف عليها أرض مقدسة فطبعا سجد للأرض وقال عن خلع نعله وبعدين ربنا ابتدى يقول له أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب لأنه كان ده اسم ربنا بالنسبة له وأنا اخترتك عشان تنزل تخلص شعبي موسى ابتدى يتهرب ويقول له أنا صغير ومنفعش ابتدى ربنا يشجعه بمئة طريقة قال له ايه اللي في ايدك دي قال له عصاية قال له ارميها بقت حية قال له امسكها رجعت عصاية قال له دخل ايدك في عبك طلعت برصاء دخلها تاني طلعت خفت قال له اضرب العصاية في المية تبقى دم قال له كل دي شواهد ان انا معاك رجع يقول له انا بتهته ومش بعرف اتكلم ربنا قال له انا اللي عملت اللسان للناس ما تقلقش انا معاك هكون مع فمك قال له لا برضه مش هعرف قال له طب خد هارون في ايدك هارون يتكلم وانت تقول له يقول ايه مع اصرار ربنا موسى فعلا بدأ الخدمة ونزل وقابل هارون وابتدى يتصدر لفرعون وفضلت مناوشات طويلة جدا بينه وبين فرعون كل مرة يدخل يقول له ربنا بيقول اطلق شعبي يقول له أنا معرفش ربنا بتاعك وش- وشعبك ده كسلان وفي الأول حصل نوع من العداوة الشديدة بين فرعون وموسى ضربة ولا- ورا ضربة ابتدى فرعون يعول هم موسى ويخاف منه وكل شوية يقدم خطوة يقول له طب خد الرجالة بس وسيب لي بقية الشعب طب خد الرجالة والس- والستات والعيال بس سيب لي البهايم بتاعتكم في الآخر مع ضربة الأذكار قال له خد كل حاجة واطلع لأن مصر هلكت بسببكم ساعتها ربنا علم موسى انه ينبه الناس كلها يعملوا الفصح ليلة العبور ليلة الخروج من مصر يذبحوا الخروف رشوا الدم على الباب و- وتكون علامة الخلاص بالنسبة لهم عشان الملاك يعدي على الباب اللي عليه دم ما يدخلش يموت حد وعدوا الجمهور الضخم ده 600 ألف راجل غير ستاتهم وعيالهم يعني زيادة عن 2 مليون نسمة عدوا من البحر الأحمر لغاية دلوقتي ما نعرفش بالظبط المكان اه، احتمال يكون جنب الزعفرانة ده من أقرب التفسيرات اتشق البحر شق كبير قوي مسافة كذا ساعة عشان يعدوا سينا و- وعدى اليهود وعدى المصريين في ديلهم لكن البحر قفل عليهم زي ما انتم عارفين وطلعوا ال- العبرانيين يسبحوا ربنا وحطوا لنا الهوس الاول اللي ما زالت الكنيسه بتسبح بيه كل ليله آه، وش- وكلهم فرحوا بالخلاص اللي تم ربنا بدل ما يطلعهم على فلسطين يستلموا كنعان حسب ما وعدهم نزلهم لعمق سينا لانه كان قال لموسى تيجي انت وشعبك تسجدوا لي في الجبل بتاع جبل موسى لغايه النهارده جبل الله ده فنزلوا كل الشعب زيادة عن 2 مليون جنوبا بدل ما يطلعوا شمالا لأن ربنا كان عاوز يتوههم شوية في سينا عشان يصفيهم يعني كلهم اتعمدوا بس مش كلهم وصلوا خلي بالكوا دي تخوف دي يعني كلنا اتعمدنا ربنا يرحمنا وكلنا نوصل لكن مش كلهم وصلوا في اليهود بالعكس أغلبهم هلك داروا بقى في الصحراء ونزلوا جنوبا وابتدت بقى المشاكل ابتدى التذمر مش لاقيين ميه يضرب الصخره تطلع ميه مش لاقيين اكل ينزل المن من السماء مش لاقيين فين اللحمه بتاعت مصر تيجي السلوى اللي هي زي الحمام كده ويقع في المحله وياكلوا لحمه آه، التذمر زاد قوي فابتدى ربنا يصعب عليه منهم ويأخذهم على ال- آه، الح- الحاله بتاعتهم دي وبعدين موسى طلع على الجبل عشان يستلم لوحي العهد وقعد 40 يوم وهتبتدي القصة اللي احنا هنقراها دلوقتي احنا هنقرا قصة في خروج 32 ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل يبقى موسى على الجبل دلوقتي بقاله 40 يوم بيستلم لوحي العهد بصو- ب- ب- بكتابة ربنا اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإذميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيدا للرب فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب طبعا قصة مزعجة جدا إن الشعب اللي عدى من البحر وشاف البحر واقف زي السور وشاف ربنا في عمود السحاب وعمود النار وحضر الحرب موسى يرفع ايديه زي الصليب يغلبه ايديه توجعه ينزلها يتغلبه فبقت الحكايه سهله قوي مجرد موسى يصلي بس لازم ينتصر يعني شعب شاف ربنا بعينه اكتر من مره وبشكل واضح جدا مرة في المن ومرة في المية اللي طالعة من الصخرة ومرة في النصرة على عماليق ويعني مفيش شواهد أكتر من كده مجرد موسى غاب عنهم 40 يوم قالوا قالوا إيه اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه الحكاية دي بتفكرنا يعني بحالتنا احنا يجي لك لحظة تبقى متأكد يعني ان ربنا حنين وحلو وتقعد تقول ده ربنا عمل وسوى وما يفوتش يومين ثلاثة وتقول فينك يا رب ليه الدنيا ملطشة كده يا ابني ده انت ما فاتش عليك يوم كنت بتشكر ربنا وفرحان بنعمته لحقت تنسى لحقت تقلب كده اين اين ربنا ف- وبعدين الواحد يعني بسرعة يقول اصنع لنا آلهة تسير أمامنا برضو الإنسان ده يعني صعب عاوز إله قدام عينه مش عاوز يتك... مش عاوز إمام هو آلهة تسير أمامنا دي معناها إيه خلينا نشوف بعينين نظام إله في السماء ده مش عاجبنا احنا أصل دي محتاجة إيمان محتاجة ثقة في أمور لا ترى مين فينا حاسس أو متأكد إن ربنا قاعد وسطينا دلوقتي أهو كلام احنا مش شايفين حد شايفين بعض بس فالإنسان لأنه ضعيف الإيمان يميل دايما إلى المحسوسات فمجرد ربنا يغيب عن عينيه شوية يقعد يدور على إله على مزاجه وبعدين يعني الكلام اللي قالوه ده ملهمش حق فيه موسى الرجل الذي أصعدنا لا نعلم ماذا أصابه حد يرد عليه إيه لا نعلم ماذا أصابه بقى موسى اللي الدنيا كلها اشتغلت لحسابه اللي بيضرب بعصايته صخرة بتطلع مية اللي بيرفع ايده شعب زي عماليق بيتغلب لا نعلم ماذا أصابه هيحصل له ايه ده ده ايه اللي ممكن يحصل له ده فاهمين اللي انا اقصده طبعا كلام فاضي كله ضعف ايمان وكله حجج احيانا لما الواحد فينا الخطية تعميه يقول كلام صعب وكلام فاضي وحجج فاضية ملهاش اي معنى احنا كده نتلكك ساعات لما نكون عايزين نبعد عن ربنا وبعدين هارون بقى المصيبة بقى فهارون رئيس الكهنة هارون أخو موسى اللي حضر كل المعجزات واللي شاف بعينه كل البركات واللي العصاية مسكها بإيده وكان بيعمل بيها نفس المعجزات يعني هارون كان موسى يديله العصاية ساعات يقوم هارون اللي يحطها في المية تبقى دم فمش هارون اللي اتلخبط هارون خضع ليهم دي تفكرنا دايما بالذن الذن اقصد بيه ايه ساعات تبقى انت انسان كويس وبتاع ربنا وبعدين تقعد في جو بيذنوا بيلحوا عليك تغلط مهما كنت قوي ممكن تضعف بدل لسه بتدي ودنك للي حواليك ذن في ذن في ذن هتغلط فهنا فضلوا يلحوا على هارون هارون الجبار اللي ما كانش حد متصور ان هارون يعمل عملة سودة زي كده هو نفسه اشار عليهم وقال لهم ايه طب يلا نعمل لكم اله زي بتاع المصريين حاجة على مزاجكم كده يبان الفرق بين موسى وهارون بالرغم ان هارون شخصية كويسة لكن طبعا في فرق ضخم عشان كده ربنا كان يقول لموسى في الاول انا هخليك اله لاخوك مع ان هارون اكبر منه سنا لكن موسى كان ايمانه جبار مش زي هارون ما بيتهزش ابدا الشعب كله وقف قصاده وموسى ما تهزش لكن هارون لما الشعب وقف قصاده قال لك انا مش قد الشعب ده اللي انتوا عاوزينه اعمله فاول دافع للخطية ساعات هنا يكون الحاح الجو اللي حواليك الالحاح ان في ناس حواليك بتقول لك اغلط اغلط اغلط تقوم تضعف وتغلط تاني ح... تاني دافع مشهور للخطية ارضاء الناس هارون يعتبر الزعيم يعني الوكيل في حالة غياب موسى يبقى هارون الرئيس طب ما هارون يمشي كلامه خلاص لا اسكتوا ما تتبقى اسمعوا كلام ربنا وخلاص لكن هو استسلم ليه عاوز يرضي الناس اللي بيفكر يرضي الناس لازم هيتنازل عن ربنا اللي يشغله قوي ارضاء الناس لازم هيغلط صدقوني لازم هيغلط من اصعب الخطايا ارضاء الناس ويسموها الاباء خطية ارضاء الناس هي خطية عدم ايمان ليه خطية عدم ايمان لان اللي بيرضي الناس مش شايف ربنا لانه لو شاف ربنا هيرضي ربنا فلان ايمانه ضعيف مش راصد حضور ربنا كل اللي يهمه الناس لكن لو الواحد شايف ربنا بوضوح مش هيفرق معاه رضا الناس زيادة فنزع كل الشعب أقراط الذهب من أذانهم وأتوا بها إلى هارون وأخذ بذلك خلي بالكم من حاجة لو موسى كان طلب منهم هاتوا الذهب نقدمه لربنا يمكن كانوا رفضوا صدقوني يمكن كانوا رفضوا لكن لما هارون قال لهم هاتوا الذهب والحلقان نعملها تمثال عجل ذهبي هم كلهم اتحمسوا شوفوا ربنا يحصل له ايه لما يشوف الكلام ده يعني حاجة تصعب على ربنا جدا بقى الشعب بيتذمر على المية وبيتذمر على اللحمة وبيتذمر على البصل والكرات مرة قالوا كان فين الكرات بتاع مصر والحاجة والتوم التوم ايه اللي بي- نفسهم فيه ده مش عارف لكن لما موسى لما هارون يطلب ذهب يعملوا بيه تمثال وثني يوافقوا شوفوا الخطية خاطئة جدا ازاي الشيطان ده آه، م- مزعج فساعات الواحد فينا يرضي الخطية أكتر جدا ما يرضي ربنا ويقدم للشر أكتر جدا ما يقدم للخير وده طبعا يحزن الله جدا راحوا عملوا تمثال ذهب تصوروا معايا المنظر تمثال عجل ذهبي طبعا ليه عجل بالذات كان أشهر آلهة المصريين في الوقت ده على شكل عجل فهم عاوزين إله زي اللي شافوه في مصر مصر اللي ذلتكم مصر اللي انتوا انتصرتوا عليها بذراع رفيعة مصر اللي شفتوا فرعون وكل جيشه غرقان على البحر عاوزين تعملوا الإله بتاعهم مشكلة تانية اللي بتخلينا نغلط كتير ان احنا نقلد انا قلت ثلاث مشاكل الذم ارضاء الناس الايه التقليد انك تعمل زي ما الناس بتعمل قال المصريين بيعبدوا عجل يبقى احنا نعمل عجل يا جماعة عجل ايه طب ما كان عمود سحاب قصاد عينيكم عمود نار قصاد عينيكم آه سور مية جنبكم مية بتطلع من صخرة من أكل, أكل نازل من السماء عز ما فيش حد شافه قبل كده ولا بعد كده لا لا لا عاوزين عجل ذهبي زي بتاع مصر تقليد أغلب الخطايا اللي بنقع فيها بنقلد فيها الناس اللي حوالينا فبيقولوا هذه آلاتك إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر كمان صعب قوي على ربنا يتهيألي كده ان الواحد ينسب عمله لإله آخر شوف لما الواحد ينجح في مشروع ويقول أصله أنا بذكائي ذكائك أصل فلان خدمني خدمة فلان انت نسيت انك صليت وربنا استجاب وقف معاك هذه آلهتك التي أصعدتك من أرض مصر بقى بعد ما تطلع من المشكلة تقول فلان وعلان والفلوس والذكاء والتخطيط ايه الكلام الفاضي ده ما انت كنت بتصوت وتقول يا رب ربنا مد ايده والحكايه عدت بعد ما عدت ومشت جاي تنسبها دلوقتي لآلهة أخرى احنا ساعات نعمل كده بعد ما المشاكل تخلص بدل ما نشكر ربنا ونفضل نتذكر فضله طول العمر نضعف وننسب فضله إلى آخرين يبدو أن هارون كان عاوز يمسك العصاية من النص يعني ايه يعمل عجل ذهبي لكن ما ينكرش ربنا برضه في ناس تحب تمشي كده ايه رجل كده ورجل كده احتياط طبعا ده ما ينفعش مع ربنا فقال لهم يلا عمل لهم مذبح للعجل طبعا قمة الوثنية والفساد لكن قال لهم ايه قال غدا عيدا للرب للرب بعض المفسرين بيقولوا يقصد ربنا الاولاني هنعيد لربنا بكرة في حضور العجل الذهبي فاهمين نمشي ده ونمشي ده احتياطي لحسن ربنا يصعب عليه نعمل له عيد وبرضه نسجد للعجل مفيش حاجة واخدين بالكم انتم من السياسة دي اه يعني السياسة دي موجودة عند ناس كتير قوي مفيش مانع لحد الصبح نبقى الهداس ولحد بالليل نبقى في حاجة تانية أي مصيبة تانية لكن في ناس بتفكر كده إنه يبقى عندها العجل الذهبي ومفيش مانع يعيدوا لربنا يعيدوا لربنا إزاي؟ لدرجة ربنا قال في يوم كرهت أعيادكم يا كلمة صعبة خالص يعني ممكن ربنا يجي في عيد من الأعياد بتاعتنا كده لما يلاقينا راجعين من القداس بنشرب ونهيص وكلام رديء وقعدات بطالة يقول كرهت أعيادكم يا رب ده احنا عيد ميلادك مثلا ولا عيد قيامتك ولا احتفال حلو بربنا بدل ما نفرح ربنا فيه يقول أنا كرهت يوم العيد زي ما زوجة كده تيجي عيد جوازها تقول انا بكره اليوم ده مش عاوز افتكره كرهت اعيادكم ليه لانه جرح صعب قوي لربنا انه يحس ان اولاده اللي بيحبهم يخونوه في حاجات زي كده ينسبوا تعبه لاله اخر ذا العجل فبكروا في الغد شوفوا النشاط بكروا في الغد تلاقي واحد يعني يبكر عشان يغلط يعني اشتغل بذمة في الخطيئة يعني يعمل مجهود احنا مثلا ما نقول قداس ما تلاقيش حد يصحى بدري لكن لو لقينا موضوع كده يعجب الناس حاجة غلط كده يبكروا بكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب كلمة اللعب دي كلمة وحشة هو الرقص الخليع الذي ينتهي بزنا اللعب ده مش لعب تنس طاولة يعني لا لا لا مش كده الكلمة دي كلمة وحشة ودي هتبان في بقية القصة فابتدوا ياكلوا ويشربوا ويعملوا زي ما كانوا بيعملوا كهنة وخدام الأوثان زمان لأن الخدمة الوثنية كان فيها إباحية دايما كان من ضمن الطقوس الوثنية الزنا أحيانا فابتدوا يقلدوا اللي شافوه في مصر بالرغم ان هم بعدوا عن مصر برضو الحتة دي تفكرني بخطية مشهورة في الشباب ربنا يرحم الكل شاب بيتفرج على حاجة وحشة زمان ترجع تنقح عليه بعدها بعشر سنين ما هم خلاص سابوا مصر بقى لهم فترة طويلة قوي بس اللي شافوه في مصر من الزنا والوثنية لسه قاعد في دماغه أول ما ضعفه طلع اشتغل فاهمين خطورة الخطية في واحد يقول لك معلش أنا هغلط وأتوب وأعترف الحكاية مش كده أيوة هتوب وتعترف ربنا ممكن يسامحك بس الخطية اللي دخلت دي ممكن تمرر عمرك ممكن تنقح عليك بعد سنين ممكن تطلع لك في لحظة ضعف انت ما كنتش تتصورها ممكن بعد سنين طويلة زي كده يعود شعب الله إلى عبادة الأوثان اللي شافوها في مصر وإلى الإباحية اللي شافوها في مصر لمجرد أن موسى بعد برضو القصة دي تؤكد قيمة الأبوة الروحية والإرشاد الروحي طول ما موسى كان موجود محدش كان يستجرى يفكر أول ما موسى بعت طلعت البلاوي اللي مستخبية هنا برضو الأبوة الروحية أو الرعاية وجود موسى ده يحمي الشعب كله لأن قوة روحية الناس تخاف تفكر في حاجة غلط قاموا للعب فقال الرب لموسى خلي بالكم على الأرض إيه اللي بيحصل زنا وبلاوي وفوق الجبل موسى قاعد مع ربنا آخر روقان وآخر فرح أربعين يوم وليلة ما فكرش ياكل ولا يشرب من كتر من كتر فرحته بربنا على فكرة دي عينة من الأبدية قعدت موسى مع ربنا 40 يوم وليلة دايما الواحد يسأل ازاي قعد 40 يوم دي حاجة شك كده يعني بروفا للسماء ما هي سما كده مش 40 بقى على طول لا أكل ولا شرب وفرح دائم فهو قاعد مذهول كده قدام ربنا فرحان بربنا ما فكرش محتاجش ياكل ويشرب طبعا في قوة من ربنا عشان تسنده فربنا اللي قال له لأن موسى مش على باله خالص الفساد ده اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر قال له زعلك يا موسى معلش انزل لحسن شعبك باظ زاغوا سريعا شايفين سريعا دي اكيد صعبان على ربنا ما لحقوش يا موسى صدقني ما كملوش كام سنة معايا عشان يزوغوا تاني عن الطريق الذي اوصيتهم به قبلها اللي يقرا طبعا سفر الخروج كويس قعد يوصيهم يقول لهم بصوا احذروا ولا تنسوا والكلام اللي بقوله لكم تربطوه هنا وتربطوه هنا وتقولوا طول النهار ولما تنام تقولوا ولما تصحى تقولوا ولما تقعد مع أولادك تقولوا الوصايا اللي بقول لكم عليها طول ما تحفظوها هحفظكم لو نسيتوها هتضيعوا توصيات توصيات توصيات بمنتهى الدقة وما فاتش فترة كبيرة وكله اتنسى واتمسح فيقول زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة قال أنا شايف الشعب ده رقبته صلبة ليه بيختاروا تعبير صلب الرقبة ده اه رمز للعند بس العند احنا دايما بنقول ده اللي ناشف مش كده يقول لك دماغك ناشف لكن صلب الرقبة دي معناها حاجة تاني كمان العند صح فيها كبرياء واحد رقبته صلبة يعني مش راضي يوطي فاهمين ازاي مش راضي يخضع ابدا ما هو اللي رقبته مرنة يعرف يعمل كده ما بيعرفش يخضع في واحد كده تلاقيه عنيد ومتكبر ما يعرفش يوطي راسه ابدا طب ده ربنا مش لانسان طب ده ربنا بيوصيك قول حاضر لا ما بيعرفش صلب الرقب فيقول له ايه الحته دي مهمه فالان اتركني ده مين اللي بيقول للتاني ربنا بيقول لموسى سيبني سيبني وانا ماسكك اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم سيبني يا موسى عليهم عارف لما واحد يمسك والتاني يقول له سيبني عليه سيب اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم فاصيرك شعبا عظيما ده المرة دي العكس يبان كأن ربنا استغنى عن شعبه وموسى هو اللي بيحب الشعب مع ان من الاول ربنا اللي كان بيقول له يا موسى انزل خلص الشعب يقول له لا فاكرين في اول القصه يعني كان ربنا بيتحايل على موسى عشان ينزل يقوم بالدور ده بعد كام سنه مع ان شعبه متعب جدا بقى موسى بيحب الشعب وربنا يقول له سيبنا فيهم خلاص ما يستاهلوش يقول له لا تصور لما ربنا يقول له واحد سيبني امحيهم وهعملك شعب كتير يعني مش هتخسر حاجه انت يا موسى في مركزك العظيم ده مش هتخسر حاجه اعملك شعب اعظم منهم فتضرع موسى أمام الرب إلهه يبدو موسى ما كانش متصور حجم الفساد بعد شوية هتلاقوه هو كمان هيتنرفز يعني لكن موسى ما كانش متصور حجم الفساد وكان ابتدى يحب الشعب جدا تضرع موسى أمام الرب إلهه وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك شوفوا بقى دور الشفاعة الحلو أولا موسى ده غالي عند ربنا جدا دلوقتي ده بيقعد بالأربعين يوم بيحكي معاه فده عز أربعين يوم صوم وصلاة تخليك صاحب ربنا أربعين يوم صوم وصلاة يخليك تشفع صدقوني أربعين يوم صوم وصلاة يخلي كلمتك غالية عند ربنا دي قيمة الصوم والصلاة بتاعتنا فبقى موسى بيتضرع أمام الرب يقول له إيه لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الشفاعة فن تعلمه من موسى بقى أول حجة في الشفاعة يقول له الرب دول شعبك شعبك دول ولادك هو أنا يعني هكلمك على ولادك هو أنا هفكرك بولادك دول شعبك فأول حاجة تيجي تقولها لربنا يا رب ده ابنك هو مش ابن أنا اللي ضايع وبايظ ده ابنك أنت هو أنا بحبه أكتر منك وأنت بتحبه أكتر مني أدي أول حجة في الشفاعة ما تيجي تشفع في إنسان فكر ربنا إن الإنسان ده بتاعه إنه غالي عنده طبعا احنا مش بنقصد فكر ربنا يعني ربنا نسي لكن دي الدالة اللي الواحد يقولها في صلاته تاني حاجة يقول ايه شعبك الذي اخرجته من ارض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة فكر ربنا او انت بتشفع راجع كم صنع الرب قول له يا رب طب خسارة تعبك هتفني الشعب اللي ضربت المصريين بسبب واللي شقيت البحر بسبب واللي طلعت صخرة مية من صخرة بسبب واللي نزلت له أكل من السماء بسببه واللي محيت عماليق قدام منه بعد كل تعبك ده كله هتمشيهم شوفوا الشقاوة بتاعت موسى شاطر عاوز يقول له خسارة تعبك انت تعبت معاهم كتير قوي مش معقول يجوا على الآخر يضيعوا يبقى أولا شعبك وتاني حاجة الذي أخرجته من أرض مصر بيد بقوة عظيمة ويد شديدة ثالث حج لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويثنيهم عن وجه الأرض شوفوا الحجة عاوز يا رب يشمتوا فينا المصريين بعد ما مسحناهم يقول بس ربنا بتاعهم قال خرجهم وبعدين بهدلهم في الجبال فاهمين الفكرة تقول له يا رب ما يصحش واحد مسيحي اسمه مسيحي برضه الغرب اللي ما يعرفوش المسيح يقولوا اهو هذا المسيحي ضاع لا عشان اسمك وعشان تعبك وعشان ابنك وعشان الغرب ما يشمتوش فينا الشياطين ما يشمتوش فينا كل دي شفاعة اه ارجع عن حمو غضبك شوفوا بقى مين اللي بيتكلم مين مين اللي بيطلب مين اللي بيؤمر الحقيقة ده موسى بيكلم ربنا ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك طبعا احنا فاهمين كلمة اندم دي او ندم الله مش مقصود بيها ان ربنا اه اه قرر حاجة وتراجع فيها لا الندم تعبير بشري بيوصف التراجع عن قرار لكن كل حاجة محسوبة ده ربنا بيعمل السيناريو ده بس عشان يفرجنا قد ايه موسى قلبه حلو وتعلق بشعبه لكن ربنا طبعا من الاول كان ناوي يسامح الشعب لكن كان عاوز يوصل لنا شفاعة موسى رابع حاجة يقول له ايه اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك عارف بقى ما تقول طب عشان خاطر مرجلك طب عشان خاطر الست العدل طب عشان خ... فاهمين بص اهي دي الشفاعة اللي احنا بنقول عليها طب فين ابراهيم واسحاق ويعقوب دلوقتي مش هم فات عليهم 300 سنة و400 سنة دلوقتي راحوا السماء طب لما بيقول له اذكر ابراهيم واسحاق دي معناها ايه عشان خاطر ابراهيم واسحاق بينك وبينهم عهد ودول اجدادهم يعني يا رب ابراهيم هيبقى قصاد عينك في السماء هتكلمه ازاي بعد ما تنحي ولاده ما, ما يصحش ده ابراهيم حبيبك مش معقول ابراهيم كده تخسره في السماء وانتوا اصحاب اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل اللي هو يعقوب عبيدك التي تك... الذين حلفت لهم بنفسك عارفين قال ابراهيم كلمة غريبة جدا اقسمت بذاتي حتى بولس يقول لانه لم يوجد قسم اعظم يقسم به الله اقسم بذاته عشان يقول له لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا يا إبراهيم عجبه قوي إبراهيم لدرجة ربنا حلف له طبعا الوحيد اللي يقدر يحلف ربنا ليه لأن يملك قراره احنا ما نقدرش ما فما حد فينا بيحلف وده اللي علمه لنا يسوع قال لا تحلفوا لانك لا ما تملكوش حاجه لا تملكوا ارض ولا ولا ولا شعره من راسكم فهنا بيقول له انت حلفت لهم بنفسك انك هتبارك ولادهم فمش معقولة تكسر كلامك معاهم لغاية النهاردة في صلواتنا نقول من أجل إبراهيم حبيبك فاكرنا دي وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك لغاية النهاردة بنتشفع بيهم نفس الكلمتين بتوع موسى دول بنقولهم في صلواتنا يا رب عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب سامحنا يبقى كام أربع حجج في الشفاعة شعبك عملك الذي أخرجته من أرض مصر لحسن يقولوا ها العداء عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه يعني الكلمتين دول خلوا ربنا يغير خلاص قراره طبعا ربنا كان ناوي من الأول بس بيورينا قد كده الشفاعة غيرت أن ربنا بيقول لسيبنا سنيهم قالوا لا ما يصحش وفضل يتحايل عليه قالوا خلاص فانصرف موسى طبعا موسى نازل بقى ونزل من الجبل ولوح الشهادة في يده ولوحان مكتوبان على جانبيهما اللوحين مكتوبين وش وظهر من هنا ومن هنا كان مكتوبين واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله أنا مش عارف الراجل ده كان ماسكهم ازاي واحد ماسك لوح عامله ربنا بإيده وكاتب عليه بإيده عشان كده أغنى حاجة عند اليهود كانت تابوت العهد الذي يحتفظ به في بلوحي الشريعة أغنى حاجة عنده كلمة الله مكتوبة بصباع الله دي إشارة للمسيح بالظبط موسى اللي شايل لوحي الشريعة ال- ال- سمعان الشيخ اللي شايل يسوع على ايديه والكاهن اللي شايل الذبيحة على ايديه هو نفس الموقف فشايلهم ونازل وفرحان جدا لأنه معاه كلمة حية مكتوبة ولوح معمول بإيد ربنا وسمع يشوع صوت الشعب كان مين معاه الوحيد اللي كان لازق له بس خطوة تحت منه كده يشوع كان في نص الجبل فمش تحت خالص يشوع كان ما كانش سابهم ابدا يلخبطوا لان ده تلميذ موسى الاصيل يعني فيشوع سمع صوت الشعب في هتافه وهم نازلين سامعين هيصة فيشوع قال لموسى الحالة تكون حرب يكون الناس بيحاربوا فقال له صوت قتال في المحلة فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة قال له لا ده لا صوت نصرة يعني هتاف النصرة ولا صوت صراخ الكسرة كسرة بالسين اللي هو الانكسار قدام العدو وهم يا هيصرخوا من الأعداء يا هيهيصوا بالنصرة يا ريتها كده ولا كده يا ريتها حرب يا يشوع يا ريته بيحارب عدوه ويخسر يا ريتك تجاهد مع عدو الخير وتقع ولا تسلمش للشيطان فاهمين الفكرة؟ يعني موسى بيتحسر ليه؟ قال له يا ريت يا ريتهم يهتفوا بالنصرة فرحانين أو حتى يصرخوا لأنهم اتكسروا بس يبقى شعب حاربهم وكسرهم لكن ده في مصيبة أوحش مش حرب روحية وخسروا فيها ده هم راحوا بقى نفسهم للشيطان بل صوت غناء أنا سامع هو ابتدى يعرف طبعا وكان عندما اقترب إلى المحل أنه أبصر العجل أول ما قرب قرب بقى شاف العجل شايلينه بيلفوا بيه العجل والرقص خلي بالكم أنا برضه قلت لكم كتير الحتة دي الوثنية والإباحية متوازيين الإلحاد اللي في الدنيا تلاقي خط جا ماشي جنبه على طول الإباحية والخط الثالث المادية عشان تبقوا عارفين ثلاثة دول يمشوا جنب بعض يقولوا ربنا مش موجود يعيشوا في الخطية والزنا والمادة تسود على الكل ثلاثة دول يسلموا بعض ثلاث شياطين أصحاب ما بيسيبوش إيدين بعض أبدا شيطان التشكيك في ربنا وعبادة العالم أو الإلحاد شيطان المادية والدولار شيطان الزنا والإباحية الثلاثة دول يمشوا ورا بعض تلاقي اللي بيحب الخطية بيحب الفلوس وبينسى ربنا الثلاثة دول مع بعض فحمى غضب موسى موسى بقى اللي اتنرفز بقى بس ربنا كان ايه بيقول له سيبني يحمى غضبي عليهم قال له لا يا رب ما صحش ولما نزل شاف المنظر بعينه غلى بقى وانفجر ومحدش عارف يحوشه وطرح اللوحين من يديه وكسرهما كارثة في تاريخ البشرية ان اللوحين اللي كتبهم رب المجد بإيده وعملهم بإيده يكسرهم موسى طبعا دي إشارة إشارة لفكرة إيه كسر الوصية إنه ليس بار ليس ولا واحد ولا موسى في مجده ولا موسى اللي قعد 40 يوم على الجبل مع ربنا ما قدرش يحافظ على الوصية فاهمين مفيش حد كامل قدام ربنا لازم ربنا يبررنا من عنده محدش نجح محدش كله ساقط حتى موسى حتى موسى كسر اللوحين ودي خطية كبيرة ثم أخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه بالنار وطحنه شوفوا بقى الانتقام من الشر موسى بقى نازل بيغلي فمسك العجل وحرقه وطحنه فاهمين ازاي يعني ولع فيه وابتدى يطحنه غل كده يعني الشاطر في توبته ينتقم من أعدائه وما يسيبش أدنى آه، يعني بقايا للشر ما يسيبش بقايا للشر يفك الفيشة خالص من الحاجات اللي بت- بت- بتوصله بالخطية لازم في طحن في الموضوع عشان تبان الانتقام من الشر وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل ليه الحركة دي زي ما ربنا ساعات يدوق الخاطئ من طعم الخطية أو من ثمار الخطية مع أنه طحنه و- و- وفرمه خالص واختفى العجل الذهبي عنوان الشر لكن نزل في المية والمية دي بقت الناس بتشرب منها تمررت بالمادة دي يعني فأي ربنا ممكن يسامح لكن كل خطية الواحد بيغلطها ممكن تسيب مر في حياته طول العمر تمرر حياته فالواحد ما يغلطش أحسن فقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة شوفوا نسب الخطية لمين هنا لهارون لأن ربنا يرحم الكل الراعي أو القائد مسؤول عن خطية شعبه إلى حد كبير إذا ما عرفش ينبههم ويوبخهم يبقى هو مسؤول يمكن أكتر منهم قال له عملوا فيك إيه عشان تعمل فيهم كده ليه عملت فيهم كده ليه استسلمت ليهم فقال هارون لا يحمى غضب سيدي أنت تعرف الشعب أنه في شر ما أنت عارف أن الشعب ده شرير شوف الحجج حجج طبعا هل أنت هتغضب عليا ليه ما أنت عارف أن الشعب شرير من يومه شرير آه بس عمره ما وصل للحالة دي صحيح كان شرير وبيتذمر على موسى كل شوية بس عمره ما في وجود موسى عمل عجل ذهبي وعبده عشان كده مجرد ان واحد بيعمل خطية بس في خطايا تانية ما عملهاش اهي خطوة أرحم من أنه يقع في عبادة الأوثان أو ينكر المسيح فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعمل ما لا نعلم ماذا أصابه فقلت له من له ذهب فلينزع ويعطيني فطرحته في النار فخرج هذا العجل طبعا بقى بصراحة بغيظ قوي الكلمة دي حطيت الذهب في النار طلع عجل يا هارون آه، عارفين بقى احنا احنا عندنا الملاوعة دي في الكلام لما تيجي تقف قدام ربنا كده اصل بقى وفصل وهم وراحوا وجم ونلف وندور عشان ندافع عن نفسنا يا عم قول اخطأت سامحني وخلاص ما انت غلطان لا انت هترمي الدهب في النار هيطلع عجل ولسه قبلها يقول ايه يقول اللي خد باله صوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا يعني هارون عمله بمزاج جاب الزميل كده قاعد يوضب في العجل لكن لما جه دافع عن نفسه انا بس جبت الدهب ورميته في النار طلع عجل كده عارف زي ادم نظام ادم لما ربنا جه عاتبه قال له ما الست اللي انت اديتهاني دي الست اللي انت اديتها لك انا اديتها لك كنت فرحان بيها وبتحبها و... و... والدنيا هتمشي حلوه و... ايه اللي دخل الست في الموضوع كتير من الواحد لما يغلط بدل ما يتوب يدور على الحج ودي بتعطل توبتنا اللي يعطل التوبة ان الواحد يعذر نفسه يا جماعة الواحد يدور على نفسه على عذر يقول اصل ناس ناس مالهم بخطيتك اصل النار طلعت عجل لا دي حجة مش هتنفعك قدام ربنا ولما رأى موسى الشعب انه معرى معرى دي معناها ايه الرأس الخليع والزنا فالشعب منظره بشع لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه كلمة صعبة أوي هارون رئيس الكهنة بدل ما يصون شعبه وكرامة أولاد الله وصلهم إلى حالة من العري عشان بقية الشعوب يتريقوا عليه يسخروا منه الشياطين يتسلوا عليك هي بالظبط كده لما الواحد يقع في براثن الشر يبقى مأثور يعني مسخرة من الشياطين يضحكوا عليه يشمتوا فيه ما انت ابن ربنا اصلك فانت غية ان هم يذلوك لو واحد ما فيهوش الروح القدس ما يفرقش لما يغلط بس انت عشان فيك الروح القدس ذلك ده يبسطهم يكيفهم وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإلي موسى شاط خلاص موسى بقى ايه وبخ يا هارون ولا هارون مش جاي منه مش هيجي منه ركب قام واقف في مكان واضح جدا وقال اللي مع ربنا يجي ورايا بصوا الموقف العنيف ده بقى مع ان موسى طيب جدا لكن هنا خلاص جاب اخر من للرب فإلي يعني اللي مع ربنا ورايا فاجتمع إليه جميع بني لاوي بني لاوي اللي هارون رئيسهم بس هارون خذلهم لكن بني لاوي اللي اتقال ان لاوي نصيبه هو الرب المكرسين اكتر ناس قلبهم مع ربنا اول ناس تابوا واول ناس اتخضوا واول ناس حسوا بالغلط فكلهم جم ورا موسى عشان كده كل ما تكون قريب من ربنا حتى لو وقعت تتوب بسرعة ترجع تلم نفسك بسرعة فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه يعني إيه الكلام ده يعني خدوا سيفكم واطلعوا كل واحد عيان قعد في العك ده موتوه اللي عاوز يتوب يلم نفسه بسرعة أحيانا يعني أقول إيه نحتاج إلى هذا هذه الشدة يعني زي ما المسيح دخل وقال بيتي بيت صلاة يدعى وأنتوا عملتوه مغارة لصوص في لحظة تحتاج أحيانا إلى التشدد والقطع ومواجهة الشر بعنف أنت منك في حياتك وأحيانا مع الآخرين لو مسؤول عنهم أحيانا بيبقى الأب لازم يأدب ابنه بشدة لازم يحافظ على بيته مهما كلفه لكن الأهم أنت في حياتك خليك معاك سيف اقطع الشر مهما كلفك حتى لو أخوك أخوك يعني حتة منك يعني إن أعثرتك عينك فاقطعها خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم ولك عينان قطع الشر مفهوش فصال مهما كلفك ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى وقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل تحولت إلى مجزرة وقال موسى املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه بأخيه فيعطيكم اليوم بركة اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة هي نفس المعنى عاوز تثبت لربنا انك تايب اقطع بشدة الخطية اللي في حياتك مهما كلفتك مهما كلفتك هو ده اللي يخلي ربنا يباركك يقبل توبتك لكن واحد يفضل موارب الباب لا لهم بصوا انتوا غلطتوا غلطة كبيرة قوي انا هطلع اقدم بقى ايه اكفر عن خطيتكم اكفر دي بقى تناسب ربنا يسوع المسيح المكفر الحقيقي المخلص موسى ما عرفش يكفر بس يشفع يعني واضح انه بالرغم انه خدنا موقف لكن لسه في توبة يعني واحد ممكن يبطل يغلط بس اللي فات البلاوي اللي اتعملت دي محتاجة توبة محتاجة دموع محتاجة تنهد فرجع موسى الى الرب وقال اه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة في تثنية بقى يحكي لنا انه لما طلع طلع 40 يوم تاني وليلة عشان يتوب على فكرة موسى طلع ثلاث أربعينات في حياته منهم 40 بتاعة التوبة دي يعني يا دوب كان نازل من الجبل شاف اللخبطة دي وقع اللحين كسرهم وبعدين عمل الثورة دي ونظف الشعب وعاتب هارون بشدة وطلع الجبل تاني عدل 40 تاني 40 يبكي 40 يتوب 40 يقدم حساب عن شعبه عشان كده ربنا كان بيحب موسى جدا فهنا يقول له ايه بقى والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحوني من كتابك الذي كتبت حط ربنا في موقف صعب قوي قال له بص يا رب أنا عارف إن أنت يعني معاك حق المرة دي يستاهلوا يتمسحوا بعد اللي أنا شفته طلع معاك حق بس أنا بقى هقول لك حاجة يا تسامحهم يا أنا معاهم أنا مش هسيبهم بتفكرني بكلمة بولس الرسول لما يقول كنت أتمنى أن أنا أكون محروم من المسيح ولا أن يكونوش أنسبائي اليهود مش عارفين المسيح صعب قوي على واحد بيحب المسيح جدا زي بولس يقول كنت أتمنى أكون أنا البعيد عن ربنا وهم اللي يكونوا قريبين قد كده بتحبهم يا بولس اه بتحبهم قوي صعبان عليا قوي ان هم ما يعرفوش ربنا وكنت اتمنى اكون انا البعيد مش هم وهم اللي يكونوا قريبين فهنا والكلمة دي تفرق مع ربنا قوي لما يكون واحد بيحب ربنا يقول له يتسامح يتسامحهم يتشلني معاهم خلي بالكوا هنا موسى بغلاوة شعب والشعب ده كذا مليون حط الشعب كله زيادة عن 2 مليون نسمة في كفة وموسى في كفة وأنهي كفة اللي رجحت قدام ربنا موسى لأنه قال له قبل كده همسحهم وعملك شعب أعظم قال له لا أنا عاوز الشعب ده يعني أنا معاهم يمين أو شمال قال له عشان خاطرك ما اقدرش فاكرين لما ابراهيم ساوم ربنا له المجد على سدوم وعموره قال له أديان الارض لا يصنع عدلا ما يمكن فيها خمسين بار قال له لو خمسين بار يشيلوا البلد قال له طب 40 قال له يشيلوا 30 يشيلوا 20 10 قال لك فاك بقى المرة دي نفر شال البلد فاهمين الفكرة وقت سدوم وعمورة ربنا وصلها إلى عشر أبرار كان ممكن يسامح عن البلد ما لقاش عشر أبرار هو طلع لوط في البار بعينه كده بالعافية لكن المرة دي موسى البار كان كافيا أن يرحم الشعب كله بشفاعته شفتوا قيمة الشفاعة الناس اللي ما بتحبش الشفاعة موسى البار شفع في شعبه فربنا لم يهلك الشعب بسبب شفاعته طبعا هي إشارة أساسية إلى إيه إلى المسيح له المجد الشفيع الأعظم لنا شفيع عند الآب وهو كفارة عن خطايانا ليس عن خطايانا فقط بل خطايا العالم كله بقى مش 2 مليون 2 بشليون أي حاجة فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي قال له شوف يا موسى القاعدة اللي يغلط أمسحه أمحوه لكن أنت ما غلطتش والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك يعني أنا هفضل برضه عند مبدأ اللي يغلط همحي اسمه دي تخوفنا يا جماعة معنى كده ان الشعب اتكتب اسمه عند ربنا زي احنا كلنا مكتوبين في سفر الحياة بس ممكن يحصل ايه يتمسح يتمسح ازاي لو عملت عجل ذهبي لو مشيت غلط يبقى اسمك مكتوب اه بس يتمسح عشان كده الناس اللي بتقول خلاص الاسم اتكتب مش ممكن لا مش ممكن ليه طب ما انا في بيتكلموا عن يتمسح وما يتمسحش يبقى لازم تحافظ على اسمك المكتوب ده لحسن بعد ما خرجت من مصر واتعمدت وشربت الفسح وخدت المية الصخرة والمن النازل من السماء وما توصلش برضه ليه بسبب اللي انت عملته والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك هو ذا ملاكي يسير أمامك هبعت لك ملاكي قصادك ولكن في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم بس ما معناه اللي عملوه ده موسى أنا مش هنساه وهتمر الأيام وكل الب... الناس الوحشين دول مش هيوصلوا برضه ليه مش لأن ربنا ما سامحهمش ربنا سامحهم بس يفتقدهم يعني ايه يعني اتحوشت لهم لأن هما ما كملوش توبتهم بأمان يعني هيتدمروا تاني وهيغلطوا تاني في ناس ما, بت... ما بتكتملش توبتها صح فقال له بص أنا يعني خلاص رفعت حكم الإعدام بس فيهم أفتقد فيهم خطيتهم لما يبان ان الانسان بعد كل رحمة ربنا لسه بيغلط لا يبقى القديم والجديد بقى محسوب له لكن لو خدها جد وتاب خلاص القديم اتشال ومفيش جديد ماشي حلو فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون ومجدا للثالوث